قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى هذه الحلقات من هذا البرنامج الطيب المبارك بناء الإيمان آه، يمكن آه، العنوان بناء الإيمان يخلينا نرجع نقول يا ترى هو البناء الإيمان ده بيحتاج لبناء يا ترى احنا هنبنيه ازاي طب حتى لو احنا هنبني الإيمان طب احنا هنبنيه بإيه ولو احنا بنيناه هل هو هيهدم ولا هيفضل البناء قائم على طول ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية في سورة الشورى وربنا سبحانه وتعالى بيقول بهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الروح اللي هو القرآن الكريم وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إذا الإيمان ده حاجة كأنها حاجة ظاهرية مش حاجة معنوية وبس لأ ده كأنها حاجة مادية ملموسة احنا بنعملها زي لما أقول إيه مثلا أنا ببني البيت يبقى أنا ببنيه إزاي يبقى معنى كده أن أنا بجيب مواد بناء وبكونها وببني هذا البيت الإيمان كذلك ولكنه بطريقة أخرى بجيب بعض أعمال أو مجموعة أعمال وبأبني بيها الإيمان هو ده المقصود بكلمة البناء يبقى أنا لما أقول لك بناء الإيمان يبقى أنت محتاج تبقى فاهم أن الإيمان فعلا أنت محتاج أنك أنت تبنيه بس هتبنيه ليه ده السؤال احنا بنبني الإيمان ده ليه احنا بنبني الإيمان ليه لأني لما نمشي على مستوى الناس كلها هنلاقي كل ناس أو بعض ناس مثلا فريق من الناس يظن أنه مؤمن طيب وبعدين يجي في الآخر يعمل أعمال أو يتصف بصفات غير المؤمنين ده راح فين ده ده هيجي في الآخر وهيلاقي نفسه ملوش علاقة بالإيمان خالص حتى في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين شوف النص بقى وركز بقى فيه كويس قوي عشان تعرف قد ايه ان احنا محتاجين يبقى عندنا ايمان بس الايمان اللي عندنا يبقى مبني ويبقى بناء شامخ ويبقى بناء قوي ويبقى بناء في روابط رابطه البناء ده كله مع بعضه متكامل حتى لا ينفصل جزء عن جزء ولا مجموعة عن مجموعة ده موضوع محتاج يبقى فيه استكمال كامل ولذلك الآية بتقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ما قالش ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وما قالش ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وبالكتاب وب... لا ده هو اختار حاجتين اتنين بس قال ان في ناس بتقول آمنا بالله وباليوم الآخر ليه, ليه الإيمان بالله وجاب معاه اليوم الآخر ما جابش الرسل ولا الملائكة ولا الكتب ولا أي حاجة ليه جاب دي عشان تفهم ان ممكن الناس تبقى حاسة ان هي مؤمنة لكن هي اصلا مش مؤمنة ما عندهاش ايمان عندها صفات غير المؤمنين عندها افعال غير المؤمنين ممكن تحس كده ممكن ناس تقول ان هي مؤمنة وتعمل حاجات تضر بالايمان وتعمل حاجات تضر بالدين ودي خطورة كبيرة جدا وانا هضرب لك مثال مثلا واحد آآ آآ بيروح يحج كل سنة يرجع من الحج عايش في المعاصي والذنوب والكبائر ويروح الحج يقول لك والله أنا بروح أمسح وكفر عن الذنوب والسيئات ويرجع من الحج يرتشي ويسرق ويزني ويكذب ويتعامل بالربا ويتعامل بالمحرمات وايه قال ايه جه في اخر السنه راح يحج هو حريص انه يروح يحج وبعدين بيروح يحج ليه قال عشان خاطر تتمسح كل الذنوب اللي هي اللي هو عملها من خلال الايه السنة كلها واحد تاني كل شوية حريص يعمل عمرة قال ايه بيعمل عمرة ليه قال بيروح يغسل ويجي راح يغسل ويجي كأن هو جلبية ولا ثوب هو وسخ وهيروح هناك يحطه في ميه زمزم وبعدين يشطفه بايده كده ويلبس خلاص كده إت- خلاص النظافه اتعملت لا القلب ليس كذلك انت لا يمكنك ابدا انك تخرج قلبك من مكانه ثم تغسله ثم تعيده مره ثانيه مش هيحصل الكلام ده لا طب امال ايه ايه اللي خلى الشخص اللي بيروح يعمل عمره اللي خلى الشخص اللي بيحج اللي خلى الشخص بيقرا قران بيعمل الكلام ده كله وبالرغم من ذلك بيرجع تاني يعمل المعاصي يعمل الكبائر يرتكب المحرمات ايه اللي يخليه يعمل كده او يمشي بهذه الصوره او يمشي بهذه الطريقه ليه لان هو فعلا ما بناش الايمان هو ما عندوش بناء بيدخل في داخله ما عندوش بناء البناء ده يخليه يحتمي بيه ما عندوش زي واحد ماشي في الطريق والدنيا عماله تمطر طب لا في بلكون ولا في حاجه يقدر ي- يعني يختفي في داخلها ولا كلام من هذا القبيل خالص ما عندوش فلما هو ما عندوش هيفضل يتغرق في المطر طب لو ماشي في الشمس هيفضل في هذا الشمس اذا اللي بيروح الحج وما بيعملش باعمال الحج اللي بيروح يعتمر وما بيعملش باعمال العمره اللي بيدعو الى الله وده اخطر واخطر واخطر واخطر ان واحد يكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى لكنه لا يدعو الى الله عند الله لكنه يدعو الى الله عند الناس لكنه يدعو الى الله بمقصد اخر غير الله سبحانه وتعالى لأنه لكنه يدعو إلى الله بلا إخلاص لكنه يدعو إلى الله يبتغي شهرة يبتغي مال يبتغي اسم يبتغي جاه يبت- يبتغي سلطان يبتغي أي حاجة من دي طب ده إيه ده خطورة شديدة جدا إيه اللي خلاه يعمل كده لأنه هو فعلا يعمل في حقل الدعوة لكنه لم يبني الإيمان في قلبه بناء محكما ولذلك تسبب هذا في ضياعه وفي دماره يبقى خلي بالك في ناس بتقول هي مؤمنة لكنها ليست بمؤمنة القرآن بيقول كده ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ليه اختار اليوم الآخر لأنك أنت لو حبيت تلتزم تروح الجامع تصلي وترجع من الصلاة وتصوم مع الناس وتصلي مع الناس وتزكي مع الناس وتتصدق الكلام ده كله لكن أنت في داخلك شيء تاني يعني أنت لو اختليت بمحارم الله تنتهكها لو انت لوحدك ممكن تكذب لو انت لوحدك ممكن ترتشي ممكن تسرق لكن انت قدام الدنيا كلها لا ما تعملش كده لانك انت واضح انك انت واحد ملتزم واحد مؤمن ايه اللي خلاك عملت كده لان ايمانك باليوم الاخر ان في اخره وانك هتقف بين يدي الله عز وجل الايمان ده مش موجود عندك عشان كده الايه بتقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر لان الناس اللي بتمشي غلط ما عندهاش ايمان باليوم الاخر بس هم مش واخدين بالهم من الحكايه دي وعلشان كده ربنا بيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فعشان كده احنا فعلا محتاجين هذا البناء في كمان حاجات تانية كتير عايزين نقولها باختصار شديد عشان نشوف هنبني الإيمان بتاعنا ده ليه لكن بعد هذا الفصل أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله احنا كنا بنقول قبل الفاصل ان احنا فعلا محتاجين البناء بس ليه احنا بنبني هذا البناء الايماني عشان ايه عشان ما يبقاش الواحد يجي في الاخرة وبعدين يكتشف ان هو ليس بمؤمن بعض ناس يلتمس العزة عند الكفار ويظن ان العزة معاهم وربنا سبحانه وتعالى حسم هذا الموقف من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اللي عاوز يبقى عزيز اللي عاوز يبقى قوي يبقى يحتمي بركن الله عز وجل يحتمي بأوامر الله تبارك وتعالى يمشي على هذا المنوال على هذه الطريقة ده لما يبقى عاوز العزة, العزة لأن العزة لا تكون إلا لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات آه، آه، الناس بتشعر بالملل بالضيق ساعات الناس ما بتلتزمش على طول الخط فترة يلتزم وفترة ما يلتزمش ليه؟ ايه اللي خلاك شوية ملتزم وشوية ما انتش ملتزم لانك انت ما اسستش البناء كويس لانك انت ما بنيتش الايمان في قلبك بناء قوي فعشان كده انت ما انتش قادر تفهم هذه المسألة الصحابة رضوان الله عليهم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف يبنوا الإيمان في قلوبهم علمهم إزاي يبنوا الإيمان في قلوبهم إزاي إن هم يتحصلوا على الإيمان إزاي إن لما يجي لهم الإيمان في قلبهم يحافظوا عليه فعمل لهم إيه فهمهم إن ده مبنى وإحنا لازم نبنيه فعشان نبنيه لازم نطهر المكان بتاعه وهذا المبنى يقام على القلب يبقى لابد من تطهير القلب ولما انطهر القلب بتاعنا نبدأ نحط البناء بتاعنا ونبنيه بناء محكما بعد كده لما نبنيه بناء محكما مش هندي فرصة لأي حد ان هو يقول آه، حاجة او ان هو يعمل اي حاجة من من قريب او من بعيد ازاي يعني مثلا لو الانسان اصابه آه، آه، آه، امر من اوامر الله عز وجل زي مثلا لو واحد عنده آه، هضرب لكم مثال الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة من الغزوات لما كان النبي هيخرج في وقت شديد للعسرة حر شديد ويعني مفيش مية كتير مفيش ماء كتير ده من جانب الناس رايحة عشان إما أن هي تقتل في سبيل الله وإما أن تعود التوقيت اللي خارجين فيه للغزو كان هو ده توقيت جمع الثمار اللي هم هيجمعوا فيه الايه الثمار فأصبح في فرصة للتخلف عشان تبان عناصر الناس اللي بيحب المال هيقعد عشان خاطر يجمع الثمار اللي بيحب ال- النفس هيقعد عشان لو راح هيقتل اللي بيحب آه، الهوى هيقعد عشان ما يتعبش نفسه وما يعذبش نفسه وما يعملش حاجة ولكن يجي الأمر إن هم يخرجوا فيخرجوا في هذا الغزو وربنا سبحانه وتعالى يشحذ الهمم عندهم يقول لهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ليه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة شوف بقى بيعلمهم إزاي يجي البناء إيه مال هو أنتوا رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني أنتوا عايزين الدنيا ومش عايزين الآخرة يبقى انت لما بيجي لك ملل في العبادة ولا في الطاعة ليه؟ لان اكيد يا اما انت بتعطي لنفسك هواها يا اما انك انت احبيت الدنيا اكثر من حبك للاخرة يا اما انت ما عظمتش امر الله عز وجل في قلبك لا اما انت الله عز وجل لم تكن له عندك عظمة كما ينبغي مفيش في قلبك كده انت قلبك في حاجات تانية وفي فكر تاني وفي وضع تاني خالص فانت مش قادر تفهم القصة ماشية ازاي فلما يحصل الكلام ده ويحصل ده يبقى ده معناه ان فعلا الايمان اللي عندك في قلبك ده مش مبني كويس البناء بتاعه ما هوش محكم عشان كده احبتنا في الله نحن نحتاج الى بناء الايمان عايزين نبني الايمان بناء قويا عشان نقدر من خلاله ان احنا يبقى في مكان في حصن حصين يبقى من خلاله نقدر ان احنا نقاوم نفسنا من خلاله نقدر نقاوم الشيطان من خلاله نقدر نقاوم هوانا من خلاله نقدر ن- نتبع الأوامر التي أمرنا الله بها دون أن نرجع عنها بس احنا الحقيقة عشان نتكلم عن البناء وعن عناصر البناء وكيفية البناء احنا محتاجين نعرف مع بعض ايه هو الإيمان ما هو ده بناء إيماني ايه هو الإيمان والإيمان ده بيبقى فين حتة ومكانه فين مكان الأول الإيمان معناه في اللغة التصديق وفرق بين الإسلام والإيمان الإسلام أعمال ظاهرة راح الجامع جه من الجامع صام مع الناس زكى مع الناس حج مع الناس عمل أعمال ظاهرة لكن الإيمان معتقدات باطنة يبقى الإيمان معناه تصديق لأن ممكن واحد يصلي لكنه مش مصدق الصلاة مش مصدق الصلاة يعني إيه؟ يعني راح صلى وهو واقف بيصلي قاعد عمال يهرش قاعد عمال يفكر قاعد عمال يسرح كل السرحان ده وكل الفكر ده ليه لانه هو مش قادر يتخيل انه واقف بين يدي الله فكانه مش مصدق كانه مش مقتنع كانه مش معتقد ولذلك عبد الله بن مسعود لما كان يدخل في الصلاه كان كانه جذع نخله حاجه كده ثابته واقفه فلما بيسالوا قال لهم اتدرون بين يدي من انا واقف انتوا عارفين انا واقف بين ايد مين انتوا فاكرين الموضوع كده حاجه عاديه لا ده موضوع ليس عاديا فشوف اه اه واحد تاني من الصحابه الجامع بينهدم وهو بيصلي بالناس والناس تسيب الجامع وتخرج وبعد ما يخلصوا صلاه يقولوا له ايه يا امام انت ما خرجتش ليه يقول لهم ليه خير قالوا له اصل الجامع بينهدم انت ما سمعتش قال سبحان الله هو تسمعون وانتم في الصلاه ايه وانتم بتسمعوا وانتم بتصلوا طب هو ده كلام كأن هو لما يدخل في الصلاة خلاص الموضوع منتهي ليه لأنه صدق أنه بين يدي الله فخشعت كل جوارحه خلاص خشعت خلاص وقف داخل في, في الصلاة إذا الإيمان معناه في اللغة التصديق لكن معناه في الاصطلاح اللي هو إيه تصديق بالقلب إقرار باللسان عمل بالجوارح والأركان يبقى لازم ثلاث حاجات يصدق بقلبه انه واقف بين يدي الله يصدق بقلبه انه لما بيحط الصدقة هذه الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد المتصدق عليه يصدق انه هو لما بيبقى صايم يبقى بيراقب ربنا سبحانه وتعالى يبقى في صفة من صفات الملائكة انهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون وكل ده ممنوع عنك في نهار رمضان يصدق دي يبقى عنده تصديق بهذا تصديق بقلبه ويبقى عنده إقرار باللسان يبقى اللسان بيعبر عن كده بالذكر وبالدعاء ويبقى عنده عمل بالجوارح ان الكلام ده يترجم الى اعمال ما يبقاش كلامه خلاص لا ده كلام يبقى مترجم الى عمل هو بيعمله هو بيحركه هو بيتحرك من خلال هذا الكلام يبقى قال له ما تسبش حد خلاص ما يسبش راجل مصدق بقلبه وراجل مع التصديق بقلبه في نفس التوقيت بيقول بلسانه كلام كويس يبقى لما يقول له ما تسبش حد ما يسبش لما يقول له مثلا أنت تذهب إلى الصلاة في جماعات تروح الصلاة في جماعات لما يقول له أنت تخرج للغزو في سبيل الله يخرج للغزو في سبيل الله يبقى عنده حركة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل دي حاجة بسيطة قوي يبقى الإيمان هو تصديق بالقلب هو إقرار باللسان إن لسانك يكون كل كلماته كلمات الإيمان هو آآ آآ عمل بالجوارح وبالأركان بيتحرك بيصلي بيصوم بيمتنع عن الطعام بيمتنع عن الشهوات بيمتنع عن كذا في نهار رمضان بيعمل كل الكلام ده يبقى إذا ده عمل بالجوارح والأركان هذا الإيمان له فضائل إيه فضل الإيمان؟ أن الإيمان إذا دخل إلى القلب اتسع له القلب وانشرح الشرايين بتاعة القلب نفسها بتتسع بتنشرح مجرد ما الإيمان يدخل إلى القلب يحصل كده الإيمان إذا دخل في القلب طرد النفاق من القلب شال السواد شال الظلام اللي في القلب فعشان كده كان مهم جدا ان احنا نحافظ على هذا الإيمان ونحافظ على هذا البناء ونبحث عن كيفية هذا البناء عشان نوصل له ليه؟ لأن الإيمان يطرد النفاق لأن الإيمان إذا دخل إلى القلب اتسع له القلب وانشرح لأن الإيمان إذا دخل في القلب اطمأن به القلب أصابه اطمئنان قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب خلي بالك فالإيمان لما يجي في القلب يعدل كل الكلام ده الإيمان ده له خصائص أنه يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص بيزيد إزاي؟ يزيد بالأعمال يزيد بالصدقات يزيد بالاستغفار يزيد بالذكر يزيد بالدعاء يزيد بقيام الليل يزيد بالمحافظة على الصلوات في جماعة يزيد يعني يزيد بقراءة القرآن فهذا هكذا يزيد الإيمان مع الأعمال وينقص الإيمان بترك الأعمال يبقى الإيمان بيزيد بإيه؟ بالأعمال الإيمان بينقص بإيه؟ بترك الأعمال يبقى ده مفاده إيه؟ مفاده إن من خصائص الإيمان أنه يزيد وينقص وأنه ها الإيمان بيزيد وينقص ده مع إيه؟ مع بني البشر لكن في إيمان ثابت آخر وفي إيمان يزيد ولا ينقص خلي بالك دي ليس مجالنا لكن خليني أقول لك إن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول وعمل يعني مش كلامه بس لا ده أنت بتقول كلام وأنت بتعمل مع الكلام أعمال ما ينفعش واحد يقول كلم الناس وي... ويعمل ح- كلام كويس ويقول كلام طيب وكلام حلو وكلام جميل ويعمل أعمال كويسة لكنه تارك للصلاة لا لابد أن يعمل بس مش أي عمل لابد أن يعمل أعمال الإيمان عشان كده كان مهم جدا ان البناء ده احنا نحافظ عليه ونحافظ على ان احنا نقيم هذا البناء عشان نقيم هذا البناء محتاجين نعمل شوية حاجات اول حاجة من هذه الحاجات ان احنا آه، نحافظ على تعظيم اوامر الله عز وجل في القلب ازاي بقى نعظم اوامر ربنا في القلب ازاي الناس اللي قبلينا كانوا بيعظموا اوامر ربنا عشان كده ربنا عظم قدرهم ولم يسقطوا من نظر الله وانما ارتفع شانهم في الدنيا وصار صيتهم في كل مكان ذلك كله نتعرف عليه في الحلقه القادمه باذن الله عز وجل حتى القاكم في الحلقه القادمه استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أن